أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ما زلنا في قضية ولادة القلوب وكنا قد قطعنا شوطا كبيرا في الخروج من المأزق الأول أو الظلمة الأولى وهي ظلمة النفس اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا هذه الظلمة الأولى ظلمة النفس هي أحلك الظلمات على الإطلاق فهذه النفس كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفوائد في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة هامان وهوى بالعام وحية لأصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل أبي جهل في النفس وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبس القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع في النفس غير أن الرياضة والمجاهدة الترويض ترويض النفس وتعبيدها لله غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك كله فمن استرسل مع طبعه فهو من هذه الصفات كلها يشرب ويستسقي ولا تصلح سلعته لعقد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم فما اشترى الله إلا سلعة هذبها الإيمان فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون كلام زي الفل ولو أننا أردنا الليلة أن نبسط هذا الكلام فما أظننا يكفينا ليالي ولكن اسمحوا لي أن أعيد مرة أخرى ليستدرك من فاته شيء من صفات نفسه اللهم أصلح نفوسنا ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وإذا نظرت أيها الأخ الكريم أيها الحبيب إذا نظرت إلى هذه الصفات التي أذكرها وبحثت في نفسك والله لتجدن لكل صفة موقفا يشهد عليك بأنك منهم اللهم استرنا ولا تفضحنا إياك أن تنأى بنفسك وتقول لا بعيد مش ممكن مستحيل كذاب فيك فيك من كل هذا والمواقف تشهد وتفضح اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب فلذلك نحن بحاجة إلى تهذيب وإلى إصلاح وانظر معي وتأمل يقول ابن القيم عليه رحمة الله سبحان الله في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة هامان وهوى بالعام وحيل أصحاب السبت في النفس تمرد الوليد وجهل أبي جهل وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع اللهم عافنا وطهرنا يا رب غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك كله اللهم استعملنا وأعنا على أنفسنا يا رب تذهب ذلك كله فمن استرسل مع طبعه فهو من هذه المنابع يستسقي ويستمد ولا تصلح سلعته إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم وهل يشتري له خبيثا هل يشتري خبيثا أبدا كلا ولا تصلح سلعته لعقد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم فما اشترى الله إلا سلعة هذبها الإيمان فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون اللهم اجعلنا منهم يا رب ولذلك وقفنا مع هذه النفس هذه الشهور الطويلة هذا هو اللقاء العاشر في النفس تهذيبها كيف يكون وذكرنا سلفا سابقا أن الخروج من أزمة النفس أولا بعدم رؤية النفس الخروج من ظلمة النفس أولا بعدم رؤية النفس ألا ترى لك حقا ألا تشهد لك فضلا انت مين وانت ايه وانت ليه لا تزيد عن كونك عبد عبد إذا عرفت عظمة الله فترى أنك لا تساوي ذرة في بعرة تحت رجل بهيمة إذا عرفت عظمة ربك جل جلاله من أنت فلا ترى لك نفسا إذا قلت أنا بعقلي فهناك أعقل منك وهو الآن في مستشفى المجانين بعقله إذا قلت بمالي فهناك من هو الآن أغنى منك وبماله أيضا محجور عليه إذا قلت بمعارفي وبشهرتي و فهناك من هو أشهر وأقرب إليهم منك وسجنوه و و وهكذا من أنت إذا قلت بأعمالي الصالحة أصلي أصوم أحج أتصدق أعتمر قلنا هذا كله من فضل الله عليك وليس من فضلك عليه فمن أنت وما أنت لا شيء إلا العدم وسقنا في ذلك قول ابن القيم في الفوائد عليه رحمة الله لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من وقف بنفسه عند حدها فلم يتعد طوره ولم يقل هذا لي وإنما علم أنه لله ومن الله وبالله فالله هو المان به ابتداء وإدامة فليس فيه ولا منه ولا به ولا له شيء البتة إلا العدم أنت عدم لست شيئا حتى يجعلك الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير كم من عزيز أعز منك ذل وكم من غني أغنى منك افتقر وكم من قوي أقوى منك لما مرض طرحه المرض على الرصيف فاستغفر الله من نفسك هذه الأولى ألا ترى لك نفسا والثانية ذم النفس وإنما يأتي ذم النفس حين تقايس بين نعمة الله وجنايتك ونصحناك هنالك أن تأتي بكراسة وتكتب في جهة منها نعم الله عليك واحد الإسلام اثنين الإيمان ثلاثة الهداية أربعة التوبة خمسة الستر ستة سبعة ثمانية عد نعم الله عليك ثم اقلب كراستك واكتب في الجهة الأخرى ذنوبك اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب اكتب معاصيك تذكر من يوم بلوغك 12 سنة حين صرت مكلفا ما هو أول ذنب ارتكبته في حق الله تذكر لا تذكر أحصاه الله ونسوه اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا نعم اكتب ذنوبك اكتب عيوبك اكتب آفاتك اكتب معاصيك اكتب فضائحك واحمد الله على الستر اكتبها لكي تزم نفسك وذكرنا هنالك أقوال السلف التي تفضحنا نحن حين يقول محمد بن واسع لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي محمد بن واسع لم تكن له ذنوب فماذا نقول نحن سفيان الثوري يقول إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف وأنت ماذا تقول حين يذكر هؤلاء الصالحون وهكذا زم نفسك فيما بينك وبينها تنكسر لله وتخضع وتذل ثم كانت الثالثة سوء الظن بالنفس حين لا ترى نفسك وتزمها ستأتي نفسك تقول ليه ليه تبخسني حقي الحمد لله احنا احسن من ناس كتير وقد اجبتك عن هذا انت احسن من مين احسن من مين احسن من ابو بكر طب احسن من عمر طب احسن من ابو ذر ننزل طبقه شويه وابو درداء وانس ها طب عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن عاص ولا دول خالص مش احسن من حد من دول طب ننزل كمان للتابعين احسن من حسن البصري وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير احسن من دول كمان كمان ننزل شويه كمان طيب مالك والشافعي واحمد احسن من دول ما انت بتقول انا احسن من غيري عايز اعرف انت احسن من مين احسن من مين قصدك يعني احسن من جرجس وبطرس وحنا احسن من دول عايز تقيس نفسك على دول عايز تقيس نفسك على الفجار والفساق والكفار احسن من مين احنا عندنا الاسطمبه اللي بنقيس عليها او المواصفات القياسيه اللي بنقبل عليها البضاعة الصحابة هم دول لما نقيسك كده على حد من الصحابة تطلع طول مين في الصلاة في التقوى في الخوف من ربنا في الذكر تطلع طول مين من الصحابة زي مين منهم في مقاس مين ازاي تقول لي بقى انا احسن من غيري هي دي بقى سوء الظن بالنفس لما نفسك تقول لك حجينا قول لها تنيلي اتلهي على عينك حجتي لمين احنا عرفنا احنا ربنا قبل ولا ما قبلش لما تقول لك نفسك ده احنا تصدقنا بكام دلوقتي ده احنا نص فلوسنا طلعت لله كذابه وقليله الادب يا نفس لله قولي الحق لله ولا انت دفعتي عشان يديكي لله ولا انت دفعتي عشان الناس لله ولا انت دفعتي عشان عارفه ان نص اللي طلعتيه حرام مشكوك فيه في ستين داهيه لله ولا عشان خايفة من فضيحة بتستوري نفسك مطلعها لمين هو ده سوء الظن بالنفس انك لما نفسك تقول لك ده احنا مخلصين قوي قول لها اشكالنا ما ينفعش تخلص السلف كانوا بيعملوا كده لما هشام الدستوائي يقول والله لم اخرج مرة في طلب الحديث لوجه الله فيقول الذهبي والله ولا أنا فلما يبقى هشام والذهبي مش مخلصين يبقى أنا بقى اللي مخلص أنا بقى اللي مخلص يعني أنا أنفع أنا اللي أنفع في السكة دي اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب لازم كده تسيء الظن بنفسك عبد الله بن عمر قالها قال لو أعلم أن الله قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم علي بن أبي طالب يقول لو أعلم أن الله قبل مني خطوة خير من الدنيا وما فيها فالله يقول إنما يتقبل الله من المتقين سوء الظن بالنفس اوعى تفرح بنفسك اوعى تفرح وتتبسط وتفكر انك انت راجل سني ولحيتك شبرين وعمال تقول لي انا ملتزم مش عارف من كام سنه طالب علم يا عم يا عم اقعد اقعد ربنا يهديك سوء الظن بالنفس وكانت الرابعة بتاع المرة اللي فاتت سياسة النفس بقول ان احنا ناس ابتلينا ان احنا اتربينا غلط اتولدنا غلط وتربينا غلط وعشنا ببيئة جاهلية غلط حصل لازم اعترف بكده حتى لو ما عجبكوش الكلام ده لكن هو ده الحقيقة ان احنا لما تربينا في ابتدائي واعدادي محدش قال لنا مين ربنا اللي احنا بنعبده مين قال لنا ان نبينا محمد ده عظمته ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم مين قال لنا الدين اللي احنا عليه عظمته ايه قعدنا خدنا ابتدائيه في اعداديه في ثانويه في جامعه وخرجنا ما بنعرفش نقرا قران خلصنا كل ده معلش ابويا وامي لما ربوني هتكلم عن نفسي محمد حسين ها مش هتكلم عنكم قد تكونوا انتوا كلكم احسن مني ان شاء الله ها لكن ما قالوليش احنا عايزينك تطلع عبد رباني بتاع ربنا قالوا لي عايزينك تطلع دكتور عشان تلاقي لك شغلانه تكسب منها عيش في وسط البلد دي لازم تبقى مهندس لازم تاخد سكه كذا لازم تبقى لازم تبقى طيار لازم تبقى هو ده الكلام اللي اتقال لي ولا انتوا مش من بلدنا هو ده اللي حصل فعشان كده مرينا بفترة جاهلية أفكار غلط وعشناها غلط فلما نيجي النهاردة بقى عرفت الدين وعرفت سكة ربنا حضرتك عايز تلوي رقبتك تجيبها كده مرة واحدة مش هينفع مش هينفع الأمر محتاج إن أنا إيه أسيس نفسي بالراحة بالراحة وبالمرة أقولها لك إذا كنت بقول لك سيس نفسك يبقى خلق الله عايز تلوي رقبتهم انت بالعافيه ولا هم من باب اولى ان احنا اه نسيسهم بالراحه باللين اصل الواحد من دول النهارده ربنا بيكرمه بالالتزام والفهم ويسلك سكه الدين يروح لمراته تلبسي النقاب ولا طلقك لا لا مش كده ربنا قال وامر اهلك بالصلاه ايه واصطبر عليها يقول لي ولاده يا تصلي يا تمشي البيت يا تصلي ما تاكلش معايا ما تقعدش معايا الاكل برضه نقول له ايه لا ما تسيسوش اه اصطبر ما هي مشكلتنا ايه ان احنا بنقول للواد احفظ قرآن يا ابني وانساه ست اشهر وارجع اقول له حفظت ايه ما حفظش حاجه طبعا وهيج وكسر الدنيا وانت اللي مبوظه العيال ومش عارف ايه وانسى ست اشهر وارجع اقول له ها حفظت ايه ما هو مش ده كده ايه كده ما ينفعش قلنا في الاول في خطوره النفس اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا فطوعت له ها نفسه قتل اخيك فقتل طوعت عارف يعني ايه طوعت لما تفضل كل يوم تبني في ابنك حاجه كل يوم تزرع في زوجتك حاجه مش كل يوم كل ساعه كل دقيقه كل موقف كل اكله كل شربه كل اتصال كل صلاه كل خروجه كل دخوله كده تفضل على طول شغال لازم تجيب نتيجه صح ولا لا لكن اقول كلمه وانام عليها شهرين وارجع اتابع ما ينفعش ما ينفعش هو حد يفكر ان انا النهارده بقول لو ولاده ما بيصلوش بالراحه عليهم سيسهم لا لازم يصلي بس اه تفضل يوميا معاه في الصلاه صابر عليه لحد ما يصلي لكن سيب لي البيت وامشي ساب لك البيت ومشي عملنا ايه ما تقعدش معايا على اكل خلاص بسيطه احسن ارتاح مش عايز اشوف وشك وهكذا الشاهد ان لازم يكون فيه هي دي بقى اللي احنا بنقول عليها سياسه النفس ان انا عايز اظبط نفسي على الحق بس بالسياسه بفن بمحايله بتظبيط وذكرنا امثله لذلك في اللقاء الماضي لقاء الليله وهو الاخير في الخروج من ظلمه النفس ذل النفس لله لازم بقى نفسك تنكسر لله سبحانه وتعالى لازم لازم نفسك تنكسر طول ما انت شامخ بانفك كده في كبر ابليس ما تنفعش تبقى بتاع ربنا الناس بتوع ربنا دماغهم تحت الجزمه وبمنتهى البساطة بقول لك كتير معلش اللي مش عاجبه بلاش انت مش عاجبك انك تذل ربنا بلاش خليك في سكتك لكن سكة ربنا لازم ايه الذل للمعبود معنا اصل في هذا الموضوع اللي هو الذل لله خروج من ظلمة النفس حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي ربيعة ابن كعب أبوه كعب ابن مالك أبوه كعب مين؟ ابن مالك معروف كعب ابن مالك كعب ابن مالك الراجل اللي تخلف عن غزوة تبوك اللي حكى قصته اللي تعرض آه اللي صدق وتعرض للعصر خمسين يوم خمسين يوم عصر وفتن فالواد طالع ايه شارب شارب صدق ربيعه بن كعب الاسلمي شارب صدق فجعل شغلته خدمه النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويا بخته يا ريتنا كنا نشتغل خدامين خدامينه ربيعه بن كعب الاسلمي كان يشتغل طول النهار ويجي بالليل يبات على باب النبي بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم يا عم انت احنا الشرط اللي يقعد معانا يصلي على النبي مش هتصلي على النبي ومروح من اولها صلى الله عليه وسلم كان شغلته انه يقعد على باب بيت النبي قاعد على باب البيت صلى الله عليه وسلم الرسول يقوم بالليل فيتبع النبي بالإداوة والمطهره إناء عشان يستنجي منه صلى الله عليه وسلم وإناء عشان يتوضى منه ظل على هذا مدة حتى إذا كانت ليلة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربيعة سلني قال له إيه سلني اطلب مني وهناخد فايدة أول باول كده سريع سريع أن من أهم أسباب الثبات الثبات وصلت طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم من أهم أسباب الثبات على الدين تثبيت الأعمال يبقى أنا عارف إن ليا 11 ركعة كل ليلة قبل ما أنام يبقى أنا عارف إن ليا جزئين بقراهم في اليوم يبقى أنا عارف إن أنا ليا يومين بصومهم في الأسبوع يبقى أنا عارف إن ليا 5 جنيه بطلعها كل شهر يبقى أنا عارف إن ليا تثبيت الأعمال الرسول قال كما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وكان عمله ديمة وكان إذا عمل عملا أثبته يبقى تثبيت الأعمال اعمل لك عمل وإيه ثبته ودوم عليه مهم جدا جدا ده من أهم عوامل التثبيت على الدين فلذلك كان شغلة ربيعة بن كعب الأسلمي قاعد على باب بيت النبي ما بيروحش ما نقولش يا جماعة بقى اعملوها بالدور كل واحد يخدم 10 أيام لا لا إثارة في القربات لا إثارة في الايه في القربات انا قدامي فقير محتاج اقول انا هؤثر اخويا عادل عليه اديله عادل لا شكرا لا إثارة في القربات اللي تلاقيه طيارة عليه اعمل قبل الدنيا كلها قيل للإمام أحمد هل يؤثر الرجل أباه بمكانه في الصف الأول قال لا هل يؤثر الرجل أباه بمكانه في الصف الأول يعني وقف أبويا في الصف الأول قال لا ولا أبوك الخير اللي طوله بسرعة الحق نفسك دي الفايدة الأولية الفايدة الثانية من قدم لكم معروفا فكافئوه الرسول قال له سلني لازم يكافئه على آه على إن هو بيخدمه بيروح وراه بالمطهرة والإداوة قال له تقول لي هو ده مش حق النبي عليه مش النبي ما تصلي عليه يا عم والله لو زهقت من الصلاة على النبي تبقى أنت الخسران والله لو زهقت من الصلاة على النبي ما أنت نافع صلى الله عليه وآله وسلم ها هو مش الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حقه ان احنا نخدمه بعيننا ولا مش حقه حقه نص بس هو الرسول نفسه قلت لكم المرة اللي فاتت ما كانش شايف نفسه صح كده لما قال لهم لن يدخل احدكم الجنه عمله قال لهم قالوا له ولا انت قال ايه ولا لو كان شايف نفسه كان قال لهم اه قال لهم انت مال اهلك انت وهو اه انت مالكم انتوا بتسال السؤال ده ليه مش شغلك انا نبي معصوم هو انت حبيب ربنا انا حبيب الله انا خليل الله انا سيد ولا مش كان يقول كده كان يقول ومن حقه بس هو ما كانش ما كانش شايف نفسه فلذلك كان بيتعامل معهم ما تصلي عليه انما انا بشر مثلكم يوحى الي صلى الله عليه واله وسلم الشايك كان عايز يديله مكافاه قال له سلني كلنا حافظين الحديث فمش محتاج اضحك عليك واقول لك لو انت مكانه تفتكر كنت تطلب ايه برضه ما عرفناش ربيعه بن كعب الاسلمي ربيعه بن كعب كان فقيرا من اهل الصفه وهم شباب عزب مش متجوزين ليس لهم بيت ولا مال ولا عمل يتكسبون منه كان يخرج أحدهم في الصباح يحتطب ثم يبيع الحطب في السوق ثم يأوي إلى المسجد ينام في بيت الله طب واحد زي كده النبي بيقول له إيه صلى الله عليه وسلم سلني يطلب قراطين أرض يبني له بيت صح يطلب قطيع من الغنم يأكل منه يطلب زي العيال دي زوجة اه جوزني والرسول لو قال له روح لفلان قول له يجوزك بنته هيجيبها ويرجع مش زي النهارده لا شبكه ولا مهر ولا مش عارف ايه كان مهرها خاتم من حديد او سوره من القران الشاهد قال له سلني فقال أسألك مرافقتك في الجنة الله أكبر ده ربيعة اللي احنا بنقول عليه شاب لم يتزوج ليس له بيت ليس له عمل بينام في الجامع عايز يا ربيعة تبقى مع سيدنا النبي كده اهو مرة واحدة مرافقتك في الجنة دي اللي بيسموها بقى علو الهمة أحبتي في الله انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة وبقيت من الشريط مادة نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله